قضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور سبحانه نحمده حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا الفسق ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا القبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا القبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الجبن ما انتصر الجسور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة المدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ده فاسد يقول على ده فاسق ويقول على ده فاجر ويقول على ده كافر ويقول أبدا صلى الله على سيدنا محمد المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان سبابا وما كان صخابا ولا دعا بالويل أو الثبور قلبه دايما نظيف ولا دعا بالويل أو الثبور ما مشت أمامه الحراس وما دقت لأجله الأجراس وما تغنت لأمجاده الصبايا الحور ما أجاز على النفاق ما أثاب على النفاق وما أجاز لأمته الشقاق ولا أجاز لأمته الشقاق ولا صفق لأجله مأجور اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة الطيبة وفي, لقاء وفي لقائنا على طريق مكارم الأخلاق الذي نحدد الهدف من هذا البرنامج من خلال حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال المعصوم نذكركم بالحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإذا كان هناك قناة فضائية تعلم الناس العقيدة الصحيحة السليمة دون شرك بالله الواحد الأحد فالأصل من هذه العقيدة أن نحن نوصل الناس لمكارم الأخلاق فإذا تعلم الإنسان عقيدة يعني مثلا يا فلان ما تحلفش بغير الله إن كنت حالفا بالله وغير ذلك لا تحلف علمنا خلاص وهو تعلم لكنه أول ما طلع على طول قبل واحد قال له انت شاري الحاجة دي بكام قال له بكذا قال له عليها الطلاق بيد ثلاثة ما هي بكذا يبقى حلف بغير الله دي أخلاق إذا كل حاجة في الدين لازم توصلنا لمكارم الأخلاق إنما بعثت أسلوب حصر وقصر أي عقيدة من غير أخلاق يبقى نقص في العقيدة أي تفسير للقرآن من غير تطبيق يبقى ما خدناش الفايدة تكلمنا في أحاديث النبي ما وصلناش لمكارم الأخلاق فإحنا بنعمل إيه نحن نريد أن نكون كل واحد منا مسلم صحيح سليم سوي مش يبقى عنده عقائد وعنده علم لكنه بين الناس لا يستطيع أن يطبق أقل القليل من آداب النبي محمد إزاي يكون ماشي على طريق النبي النهاردة عنوان الحلقة غريب شوية اسمه قناة الهدهد الفضائية ومن خلال هذه القناة أنادي أقول أين أنت يا هدهد سليمان أين أنت أيها الصادق أين أنت يا هدهد يا أبو قلب طيب أين أنت يا من تحمل هم الدين استنى بس يا مولانا خلي الليلة بتاعتك تعدي الهدهد حامل هم الدين أيوه حامل هم الدين حامل هم التوحيد زعلان من اللي بيشركوا بالله ما يقدرش يقول كلمات فيها كذب وتلفيق على خلق الله ويبطر الكلمات ويقطعها لا لا ده احنا هنتكلم دلوقتي عن صحفي صادق عن موحد لله لكنه ليس من البشر عن داعي إلى الله لكنه من الطيور هدهد سليمان يرد على أهل الفسق والعصيان نقول لهم اتقوا الله يا ريتني أنا زي الهدهد ويا ريت الناس اللي موجودة قدامي حبايبي يحاولوا يتخلقوا بأخلاق هذا الهدهد لأنها ماشية على نهج النبي محمد تعالوا نشوف في هذه القناة الطيبة قناة الرحمة نستدعي قناة فضائية أخرى اسمها قناة الهدهد فيها صدق مش مليانة بالشعوذة ومليان البيوت بالكلام الفارغ إنما عقائد سليمة وأناس محترمين الأصل عندنا إن إحنا نمشي على خطى الحبيب النبي ما تيجي ننقل لكم وقائع جلسة بنفتتح من خلالها قناة الهدهد الفضائية هذه الجلسة يحضر فيها سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ركز معايا يا مسلم وهنتعلم كتير جدا من هدهد سليمان وهنشوف هيبث علينا ايه خير وبركة وعقيدة سليمة ولا سموم ومشاحنات ونفرق الناس لا تعال شوف ننقل وقائع هذه الجلسة التي يحضر فيها نبي الله سليمان ومعه الطيور تخيلوا كده اجتماع واللي حاضر فيه طيور هدهد غراب عصفور حمام يمام تخيل المنظر يا ترى قاعدين على كراسي ما اعرفش والله احنا هننقل لكم الافتتاح قاعدين على ايه المهم انهم حضروا مع نبي الله سليمان كيف ذلك طب وحاضرين ليه لان كل حاجه في الكون يا مسلم مسخره ليك وليه عشان نمشي على خطى النبي محمد نمشي على الطريق فإذا حدنا يجي حاجات تعنا نطلع على طريق النبي تاني بس يا شيخ انت ما ردتش علينا الهدهد حامل هم التوحيد أتيك بدليل ما قاله ابن حجر في كتابه النفيس الدرر الكامنه الله أكبر لما بفكر في الدعاء اللي هم من غير البشر بخجل بقول يا رب سبحانك ده احنا مش عارفين نطبق كلمتين من اللي بنقولهم إلا من رحم ربي وأسأل الله أن نكون من, ال... من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ابن حجر يقول في كتابه النفيس الدرر الكامنة ويا ريت اللي قاعد معايا في ساعات الليل اوعى ينسى ان يوحد الله وما تنسوش تصلوا على رسول الله ابن حجر العسقلاني يقول في كتابه النفيس الدرر الكامنة أبين لك بس أن كل حاجة حملة هم التوحيد ابن حجر يقول كان هناك ملك روماني ملك من المغول ملك مغولي وتزوج بامرأة من أهل الصليب صليبية وجاء قريب لها لينصر الناس عشان يدخلوا في عبادة الصليب ففاز هذا المنصر برجل من قادة المغول خلاص فقاموا بعمل احتفال بالليل أوقدوا الأنوار أضاءوا الأنوار وأوقدوا النيران وذوب الملك المغولي فرحان إن زوجته جاي لها هدية خلاص واحد من القادة هيعبد الصليب فلما قاموا بذلك قام المنصر يسب النبي صلى الله عليه وسلم بيسب النبي بيسب النبي محمد لله در من قال قد رأينا اليوم غدرا قد رأينا اليوم غدرا عن رسول ورحمة يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منا عذرا رسول الله عذرا رسول الله هذا ما جنيت منا اسمع يا مسلم أخذ يسب النبي مين فينا تأثر لما قلت سب النبي مين فينا قلب فطر سب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فما كان من كلب في الحراسة يقطع قيده وسلسلته ثم يهجم على من سب رسول الله بغيرة على نبي الهدى وخمش وجهه خلى وشه شوارع فحجبوه عنه ومنعوه منه بشق الأنفس وقالوا للرجل إياك أن تسب محمدا مرة أخرى فإن الكلب غار على سبك لمحمد قال لا لا إن الكلب خشي على نفسه غيران لنفسه عامل زي الناس اللي همها الأكل والشرب والشهوة وفقط مفيش هم دين في القلوب ده احنا بنقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إذا كان ده على مسلم ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب غار على النبي فقال الرجل إنه لم تكن غيرته على محمد إنما من أجل أن أشرت إليه فخشي أن أوذيه فاسمع فقيدوه فلما قيدوه أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ في السباب ففك الكلب قيده بصورة عجيبة ثم انطلق إلى هذا الرجل فأمسك حلقة فأخرجه فأرداه قتيلا فإذ بكم واحد بكم واحد يدخلون الإسلام سبحانك اللهم فيدخل الإسلام أكثر من أربعين ألف يشهدون بأن لا إله إلا الله بسبب كلب فإذا أخلصنا النية الدعوة هتوصل بي ولا بغيري سواء جلسنا في قناة ولا قعدت في قلب المصلية في الغيط على القش الدعوة هتوصل اللي احنا عاوزين نقوله هيوصل لو خلصنا النية والنية تخلص لما احنا نطبق لما نطبق يا ريتنا نكون من أتباع النبي بحق تعالوا بقى نشوف الجلسة العجيبة دي كل حاجة بتحمل هم الدين قال الله تعالى مخبرا عن جلسة سليمان مع الطيور اسمع كده يا حبيبي يقول تعالى وتفقد الطير سيدنا سليمان بيتفقد الطيور من اللي جه ومن اللي ما جاش يا ريتنا نتعلم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين اسمع اسمع كلام الله وهو يخبر عن الجلسة العجيبة في افتتاح هذه القناة الطيبة اسمع المحترم بيوصل الدعوة من أي مكان طالما أخلص هد هد يخلص لله فتؤمن أمة كاملة على يديه ينقذ أمة من النار اسمع الإنصاف وشوف سيدنا سليمان بيعمل إيه تسمع آيات الله تاني وعاوزك تتدبر وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين وقف عند الآية كده وتفقد الطير هذا هدهد ده حمام فين اليمام الهدهد مش موجود خلي بالك بقى من إنصاف سيدنا سليمان يا ريتنا أتعلم يا ريتنا أتعلم يا اللي عاوزين نطبق عقيدة يا ريتنا نتعلم اسمع بس قال إيه سيدنا سليمان أول ما نطق قال ما لي لا أرى الهدهد أنا مش شايفه ولا ما جاش شفت الإنصاف يعني أنا لما أقول لك مثلا اللي مش موجود معانا النهاردة يا أخوانا مين اللي موجود في الصوت الأخ عبد الكريم ولا هو موجود ولا مش ما جاش ولا الأخ عربي جي ولا ما جاش مثلا يعني خلينا في اللي ما جاش بقى نقول أنا مش شايفه الأخ عربي ده بكل شوية يغيب أنا مش منصف كده الأخ عربي ده مش عارف ما جاش ليه أول كلمة أقولها كده ده مش إنصاف ده مش إنصاف أمال إيه الإنصاف اسمع بقى إن أقول أنا مش شايفه ولا ما جاش يوم الرد يجي من حبايبي يقول والله ده ما جاش أو هو موجود بس أنت مش شايفه هو أنا بعرف الغيب أحكم على ما بداخل الناس إزاي وما خلف الجدران إزاي اللي أنا مش شايفه أخليه بين يدي الله شوف الإنصاف بتاع سيدنا سليمان قال إيه اسمع تاني ما قال سليمان كما قال الرحمن مخبرا عن سليمان في هذه القصة العجيبة يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين قالوا له ده ما جاش يوم يرد يقول لي بقى اسمع آيات الله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين لأعذبنه هعذبه ليه هو مكلف لكنه مسخر لسليمان إنه يعين الناس على كلمة التوحيد ما توحد يا حبيبي أو لا يأتيني لأعذبن أو لأذبحن قال بعض العلماء لأعذبن هينتف له ريشه أو يوقفه في الحر أو يخلع له ضوافره عارفين الحكاية دي أو يع... أو ي... أو لأعذبن أو لأذبحن الإنصاف بقى برضه يجي أو لا يأتيني بسلطان مبين يعني ما اسمع حاجة عن واحد بلاش ان انا احكم على طول واقطع بالحكم فلان ده فاسق فلان ده فاجر فلان ده كافر يا ستير يا رب هو انتوا قد ايه يا ناس انتوا قد ايه شوف سيدنا سليمان بيقول ايه وده طير مش مكلف لكنه سخر في هذه الايام لخدمه اهل التوحيد هو ده الادب يا اخوانا إنما نبعد عن نهج النبي وسنة النبي بحجة إن إحنا بناخد عقيدة بناخد تفسير بناخد مش عارف إيه كل الكلام ده حلو بل هو أساس في الدين لكن لو ما وصلش المكارم الأخلاق يبقى الهدف الأساسي الذي من أجله بعث النبي محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يبقى سيدنا سليمان جاب الأحكام ثلاثة وقال هو يختار لنفسه بقى يا فلان يا اللي قلت الكلمة دي قصدها ما قصدهاش طب انت غلطان غلطت خلاص خلصت انتهت جاءت بحجة طب جايبها منين والله سمعتها من واحد وما حققتش فيه وهو عالم كبير مثلا اسمع بقى الكلام اللي بقول لك عليه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين انتهت الجلسة والهدهد اتأخر عن انه يقدم الطلبات او الحاجات اللي كانت مطلوبة منه قدام سيدنا سليمان خرج الطيور انا بشرح الآية عشان نفهم ونتأدب بآداب الأنبياء والصالحين الطيور خرجت وهم خارجين طبعا الهدهد لسه جاي مخطر قال انت كنت فين سليمان نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام توعدك خلي بالك شوف الإخلاص في الطيور يا سلام يا سلام شوف الإخلاص في الطيور طيور يا عالم طيور الإيمان وخفافيش الفسق والعصيان كيف يستويان طيور خايفة على بعض نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا ننهش ونغتاب وننم بغير وجه حق الطيور لما طلعت كده قابلت الهدهد قالت له استنى انت رايح فين لقد توعدك سليمان خذ حذرك شوف هتقول له ايه خايفين عليه خلينا احنا بقى كده جايين قناة الرحمة واللي جاي من حضرات الأفاضل الموجودين خلف الكاميرات والمخرج حبيبنا والناس الأفاضل الموجودين واحد منهم متأخر في الطريق يقوم بقى ايه زمايله معدين عليه وشايفين العربية بتاعته اللي كان راكب فيها الميكروباص العجلة بتاعته ضربت فهم جايين دخلوا القناة قابلوا فضيلة الشيخ محمود حسان السلام عليكم يا فضيلة الشيخ الحمد لله هو فلان ما جاش ليه ما جاش ما انت عارف يا فضيله الشيخ والله هو دايما كده مهمل انت معدين عليه عالم العجله بتاعت العربيه بتاعته ضرب نجيب لكم ايه طيور يقوم يوقعوا ببعض طبعا هنا ما بيحصلش الكلام ده عندنا خالص الحمد لله لان دي رحمه يا اخوان نضربها بمثال في شركه من الشركات الولاد يبقوا معديين على الراجل وهو واقف في الطريق يقول لهم يا اخوانا بس قولوا له ان انا عندي عذر العربيه ضربت يروحوا هناك اول ما يقابلهم الحج بقى بتاع الشغل فلان ما جاش ليه انت عارف انه مهمل احنا عارفين ما انتوش عارفين واول ما هو يجي بقى متاخر يقول له تعالى الحج مستناك عشان يديك مكافاه يروح داخل عليه السلام عليكم يا حج المكافاه يقول له انت مرفوض يا اخويا انما الهدهد عمل حجره بسبب طيور يا عالم طيور يا مسلم انعام اسمع فمكث غير بعيد تسمع الآيات اسمع وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد راح قعد مع نفسه شوية كده يرتب الأمور أو في بعض الروايات يقول لك ده راح شاف الخبر فمكث غير بعيد لا ده هو كان ترتيب للدخول لأنه بجهز نفسه عرف هيرد يقول إيه هو عارف إن في عذاب أو ذبح طبعا الطيور لما جم يقولوا له كده اسمع بس شوف ذكاء الهدهد قالوا له ده هيعذبك قال لهم وقال, وقال إيه تاني أو هيذبحك فسكتم فلما سكتوا ال- الهدهد قال لهم إيه ألم يستثني نبي الله شيئا ثالث ما قالش حاجة ثالثة قالوا له أيوة أو لا يأتيني بسلطان مبين قال بس أقدر أجيب حاجة فمكث غير بعيد أول ما مشي كده قعد يرتب أحواله دخل على نبي الله سليمان اسمع بس المنظر الجميل يا ريتنا نتعلم من أخلاق الهدهد ظبط الأمور ودخل بعد ما رتب الأفكار دخل على نبي الله هو سلم على سيدنا سليمان بس قال يا واد يا هدهد هو ما قالش كده طبعا لحسن الناس تاخدها عليا ابدأ بالهجوم ابدأ بالهجوم عمل ايه بقى ما هو خايف لأن سيدنا سليمان توعد والنبي إذا توعد هيحقق وعده فراح داخل على نبي الهدى سليمان عمل ايه قال كما قال الله أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين جبت لك خبر أنت ما تعرفوش اسمع تاني كلام الله أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال له لقيت ايه فأكمل الهدهد كما جاء في كتاب الله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال له تعال تعال أحط بما لم تحط به يا نبي الله عشان الناس تعرف إن محدش بيعرف الغيب أبدا أحط بما لم تحط به أهو كلام في العقيدة أهو رغم إن إحنا بنتكلم في مكارم الأخلاق أحط بما لم تحط به حتى وإن كان المتحدث إليه نبي من الأنبياء طالما في العقيدة إحنا بنقول ده صح وده غلط فأخذ يخبر نبي الله سليمان بقوله بالهجوم على طول وخير وسيلة للدفاع الهجوم يا نبي الله أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين طبعا سيدنا سليمان هدي في خبر جيله فسكت كده أخذ يتدبر في الأمر هو جايب لي إيه الهدهد خل... خلي بالك العبارة دي خير وسيلة للدفاع الهجوم لما تكون على الحق وصاحب الحق ما يخافش أبدا أبدا خير وسيلة للدفاع الهجوم آه شفت حتى القرآن في خطط تلعب بها كورة بس من بضوابط الشرعية بضوابط الشرعية مش عايزين حد يطلع تاني يقول الراجل بيقول لك الكرة كلها حلال لا بالضوابط الشرعية إذا كان في ضوابط شرعية خلاص حد ينكر إذا كان أي لعبة من الألعاب ينفع فيها ضوابط شرعية خلاص يا سلام بقى لو المنتخب خد ال- الكلمة دي خير وسيلة للدفاع الهجوم عاوزينه بقى يوصل كأس العالم ما توحد الله تقول لا إله إلا الله وتصلي على رسول الله شفت خطط أهي الهدهد على طول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم لأن سيدنا سليمان في اللحظة ديت كأني أراه والمسألة هنا مسألة معنى يقول أحط بما لم تحط به إيه الخبر إني وجدت امرأة تملكهم تملكهم أنت بصيت للعمارة أنت بصيت للسيارة أنت بصيت لحمامات السباحة يا هدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ده عندها ثروة كبيرة يا نبي الله كل الكلام ده اللي شغلك لا يا نبي الهدى مش هو ده اللي يشغلني لا حمامات السباحة ولا الفيلا اللي على النيل ولا أي حاجة احنا ما بنحكتش على الناس ولا نحسد ولا حاجة ربنا يبارك للجميع لكن أقصد أقول مش هي دي اللي تشغلنا كأهل توحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الهدهد واعي للكلام اللي بيقوله يا ريتنا أنا أنا أوعى للكلام ده شوف الهدهد بيقول إيه إني وجدت امرأة تملكهم إنما صدق في نقل الخبر ما يقطعوش ما ينقلش الكلمة اللي على هواه ويسيب الكلمة اللي هتيجي في صالح اللي بينقل عنه اه ايوه حسبنا الله ونعم الوكيل اه معلش بقى طالما افتكرت اقول يعني واحد حبيبنا ربنا يهدي الجميع يا رب في آه، شريط من الاشرطه انا بقول عاوز تغني غني خلي بالك من الاسلوب بس عاوز تغني غني هو ما فيش غناء ده احنا عارفين ان الحريات ستغنينا في الجنه الحريه هتغني في الجنه هتقول ايه اسمع نحن الخالدات فلا نمتن ده غناء الحرية اسمع تاني نحن الخالدات فلا نمتن نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكن له في غناء في الجنة في غناء في الجنة أنا أقصد ده وفي حداء في الدنيا في حداء ومن لم يتغنى بالقرآن بس المسألة هنا مسألة الإيه؟ الأحكام إذا كلمة غناء اللي أقصدها واضحة من خلال الأسلوب لما نقول ذك إنك أنت العزيز الله هو عزيز مش ده المقصود المعنى والأسلوب بيوضح يا إخوان وبقية الكلمات توضح ما تقوليش فويل للمصلين الشيخ أيمن قال فويل للمصلين وتقف يا سلام عليك يا هدهد لما تعلمني وتعلم الناس اللي بتقطع الكلام ده أنا قلت الغناء حلال ده أنا عامل حكم الغناء وعامل وعامل اسمع بقى أنا قلت إيه بالظبط عاوز تغني غني ده أسلوب دعوي زي ما واحد من الممثلين ربنا يكرمه راح لداعية من دعاة الإسلام فبيسأله بيقول له هو التمثيل حلال يا شيخ ولا حرام قال له لا حلال قال له امسك حلال الحمد لله قال له بس تعالى قال له ايه قال له ما حرم في الحياة حرم في التمثيل قال له ازاي يعني قال له ما تقولش كلام كذب ما تمسكش ايد واحدة ما تنامش جنب واحدة وانت بتمثله على السرير رغم شوف اللفظ قبيح ازاي لكن بيحصل خلي بالك اتصال ثم نواصل ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
ازيك يا شيخ ايمن نحمد الله سبحانه لو كان التلفزيون عالي خليه بس وطي الصوت
انا احبك في الله أحبك الله الذي احتنى من أجله التلفزيون وطي شوية
بارك الله في الشيخ محمود حسان يا رب الشيخ محمد حسان يا رب يا رب يا رب آه، بالنسبه للموضوع بتاع النهارده مكارم نعم.
الاخلاق نعم انا احب اقول لحضرتك يعني ان آه، مفيش دين من غير عقيده طبعا أكيد طبعا ما ينفعش صلاه من غير آه، عقيده نعم، أكيد طبعا
آه، بالنسبه بقى لل آه، يعني اللي نشوفه في ال... عندنا في المناطق بتاعتنا ماشي من آه، تبرج من كل ده ما عندهمش عقيده من آه، مخدرات برضه ما عندهمش عقيده لو عنده عقيده وعارف في في جنه في نار في عذاب قبر في كل الكلام دون نعم لكن احنا بنهتم بس بايه بالقشور بتاعت الدين بتاعتنا بس أي نعم حاجات يعني حاجات صغيره نعم نرد نرد على هذا الأمر ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة ربنا والعافية يخليك هو ح- حبيبنا بي- بيستطرق إلى إلى من لا يعلمون العقيدة ده واجب عليهم يعرفوا العقيدة إنما أنا بقف عند اللي عارف عقيدة ومش عارف يطبق هي دي مشكلته ده للأسف اللي أنا بتكلم عليه لكن ده ال- العقيدة أساس أساس طب اتعلمنا عقيدة ما وصلناش لمكارم الأخلاق يبقى العقيدة ناقصة يعني إيه أنا عرفت إن في جنة طب ما كل الناس عارفة إن في جنة اتعلمنا إن في جنة لكن يا ترى هل حد عمل ليها هنا بقى اللي عاوز أوصل نفسي ليه ووصل أحبتي لي جزاك الله خيرا حبيبي وأسأل الله أن يتقبل منا ليلتنا يا رب العالمين اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته التلفزيون شوية بعد إذنك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ايمن فضل نحمد الله سبحانه الله يبارك لك ويجازيك خير يسعدكم دائما يا رب إن شاء الله اسألك في سؤال بس
جزاكم السلام اسألك اتفضل.
سؤال اتفضلي انا ليا بنتي متوفية بقالها سنتين نعم وبعدين اتضحت امبارح ان بنتي مت... العين اللي هي فيها مشتركة رجالة مع حريم نعم نعم آه، آه، آه، يعني الموضوع ده تعبني قوي
هي خلاص تم دفنها يعني ان شاء الله يعني اه سنتين ده لها سنتين سنتين خلاص خلاص ان شاء الله يعني طب ان شاء الله نجيب على حضرتك ان شاء الله يعني خلاص تمت وهي قد دفنت ن- نحيل هذا السؤال لفضيله الشيخ محمد عشان يفصل فيه اكثر عشان الوقت عندنا لكن اسال الله الرحمه وان شاء الله ما تزعليش لان خلاص تم آه، اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ أيمن أحبك الله الذي احتنى من أجله أنت بالنسبة لل- للكلمات اللي أنت كنت قلتها من من قبل بالنسبة لل- للإخوة إحنا يعني نقول إن هم إخوة ونسأل الله أن ربنا يهديهم ويعني ويشرح صدرهم إلى إلى المشايخ إن إحنا بنحب المشايخ ربنا يبارك لك إحنا يعني والله إحنا نتمنى أن قبل أن نقبل رؤوسهم نقبل أقدامهم يعني الله يبارك لك والله يعني ادعي لهم بالله عليك يا شيخ أيمن أن ربنا يشرح صدرهم يعني لينا يعني ادعي لهم يا شيخ أيمن إن إحنا يعني والله إحنا نشتاق للمشايخ والله ربنا يبارك لك يا رب العالمين ربنا يعني يسلمك.
ما ما يعني الاخوه اقول لهم كلمات يعني من من السلف الصالح وكلمات يعني واحاديث ان هم برضه يعني الناس دول برضه لهم قلوب نعم لهم قلوب بفضل الله يعني س- سوف يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتج منهم ثمرات باذن الله.
أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإيا- وإياهم يا رب العالمين وهم أتشكر هم الله.
أكيد غيرانين على الدين لكن الغيرة لها أصول و- و- والجرح والتعديل له أصول يعني ال- نعم تفضل الش- الشيخ ايمن يعني حضرتك انت كنت وضحت ذلك في يعني انت في الصغر كان ع- يعني كان كل كل كل ذو خطا نعم ولكن انت في الصغر انت و- يعني الحمد لله بفضل الله الان يعني احسبك على خير وبفضل الله يعني انت في وسط يعني نجوم ربنا والله يب- نجوم والله يعني ربنا يبارك في مشايخنا جميعا والله يا رب ويسعدك يبارك لك ويسعد يا رب مرضى العالمين.
المسلمين يا شيخ طب مين معي معك رجب من الغردقه ان شاء يا الله أهلا وسهلا شيخ رجب ربنا يبارك الله لك إن شاء الله يخليك. جزاك ربنا الله يبارك في خيرا.
أهل الغردقة جميعا يا رب العالمين جزاك طيب الله خيرا آه، مولانا.
اتصال نسألك آخر الدعاء.
طب لا- لو- عشان الوقت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته أيمن أي نعم والله أنا بحب حضرتك في الله أحبك الله الذي احترم ربنا من اللي أجلك.
يعلم يعني ربنا يسعدك كان عندي بس سؤال كده يا سيدنا بس بعدين اتفضل.
يعني أسأل حضرتك تفضل أنا أنا مشكلتي إن أنا يعني بقالي فترة ملتزم وكده نعم بس جاي جه عليا وقت وكده إن أنا بعدت عن ربنا شوية نعم بس الحمد لله راضي يعني ما بسيبش الصلاة وكده الحمد لله بس هي آخري الصلاة وبس الفرض فمش عارف أعمل إيه نعم فربنا يجازيه خير يعني يا ريت جزاك يعني الله يا رب العالمين ان تجاوبني شاء على الله السؤال ده باذن الله رب العالمين ه- هنفرد حلقه لهذه الاشياء ان شاء الله باذن الله وربنا يبارك لك ان شاء الله نكمل حلقتنا ان شاء الله آه كنا ان حتى لا انسى انني حين تكلمت في مساله الغناء قلت كما قال الداعيه الاسلامي المحترم لاحد الممثلين حين جاءه اسلوب دعوي فقال له يا شيخ انا التمثيل حلال ولا حرام قال لا حلال الاصل في الشيء انه حلال قال له يعني مثل قال له اه مثل بس بشرط ما تجيبش حاجة محرمة في الحياة تعملها في التمثيل قال له يعني ايه ما تسلمش على واحدة ما تمشيش مع واحدة على الكورنيش بال- بالشورت ما تعملش كذا ما تعملش كذا قال له آه. يا شيخ كده انت بت- بتحرم التمثيل قال لا حلال بس اوعى تعمل حاجة محرمة في قلب التمثيل قال انت بتقول له اقعد في بيتك فتاب هذا الممثل ولم يمثل ده اسلوب دعوي طب ما احنا قلنا اسانيد كثيرة تثبت ان الاغاني حرام والموسيقى حرام بقال الله وقال الرسول ليه أطعتم وجبتم فويل من المصلين وقفتوا عنده أنا بقول إن كنت عاوز تغني غني بشرط ما تجيبش كلمات مخالفة للعقيدة وما تقولش موسيقى حرمها النبي يقوم يحطها بين قوسين كده إذا هناك موسيقى حللها النبي أنا قلت كده ده أنا قايل طول الشريط إن الكلام ده حرام أسأل الله العفو والعافية الهدهد نسينا الهدهد معلش يا هدهد تعال نشوف عشان الهدهد بس بيفتتح قناته المحترمة اللي كلها عقيدة وكلها دين صح وكلها ماشية على طريق النبي محمد ولا نغلق باب التصحيح والإصلاح اللي عاوز يقول انت غلطان يا شيخ في حاجة سمعا وطاعة وأضع إن شاء الله إن استطعت قا- يعني رأسي تحت قدمه طالما بيحوشني عن طريق النار نطلع على طريق الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعال نشوف الهدهد عمل إيه أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال له شفت إيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اسمع الهدهد حامل هم التوحيد ماذا قال اسمع كلام الله وعيش الآيات دي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الله أكبر انت يا هدهد فاهم اللي بيشركوا بالله عارف اللي بيسجدوا للشمس والحجر والبقر عارف اللي بيروح يتمسح بالضريح ويقول لي يا فلان خد وصل دين ربنا عارف اللي عاملين طرق غير طريق النبي محمد الحمد لله يا هدهد ان احنا لا بتوع طرق صوفية ولا بتوع الاحمدية ولا احنا بتوع الشاذلية ولا احنا بتوع الجعفرية احنا موحدين يا هدهد الحمد لله الحمد لله زعلان يا هدهد يا ريتك تجي لنا اليومين دول يا ريتك تيجي اسمع الهدهد حامل هم التوحيد وبيقول ايه كما قال الله إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ثم يكمل بحسر قول الله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلن كلمة التوحيد بقول الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يا سلام ما رضيش يفوت الكلمة الأولى اللي قالها إني وجدت امرأة تملكهم يا نبي الله وأوتيت من كل شيء خذ حذرك المعلومات سليمة قدامك قدامك يا نبي الله إني وجدت امرأة تملكهم خلاص نقل الخبر صادق وأوتيت من كل شيء استعد ولها عرش عظيم ده كلمة العرش العظيم ديت الهدهد عارف ان صاحب العرش العظيم بحقه والله لكن الهدهد اراد ان يخبر سيدنا سليمان بخبر صحيح بحيث انه يستعد من ناحية القوة عشان يعرف قوة اللي قدامه ولله المثل الاعلى لو بعتنا مندوب لينا عشان فرقة من الفرق اللي بتلعب كورة يا فلان روح شوف لنا الفرقة دي اخبارها ايه اه ده فرقة جميلة ده ماشيين مكسحين وما بيعرفوش يلعبوا وبعدين فجأة نروح هناك نلاقيهم عفاريت يبقى ضحك علينا وذاك الهدد صادق أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكن عاوز يقول للناس كلها أنا لما وصفت العرش بتاعها بأنه عظيم ده مسألة صدق في النقل حتى يستعد نبي الهدى سليمان لكن في الآخر يقول للناس إيه ما تفهمونيش غلط وتقفوا عند دي وبس حرام عليكم حرام عليكم اتقوا الله اتقوا الله راح موضح في الآخر شوف, شوف الهدهد جاب الكلمة الأخيرة عشان يقول للناس برضو ما تفهموناش غلط وتبتروها فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يعني عارف الهدهد إن في شيطان بيضل الناس وعارف الهدهد إن فيه ناس ما بتسجدش للرحمن يبقى خلي بالك اللي انت قاعد على النيل وبرضه أنا خلي بالي يا اللي قاعد على المصلية في الغيط وانت خلي بالك يا اللي انت قاعد في الكافيتيريا وقاعدين انتوا الاثنين والشجر فوقكم وعمالين كده ايه العصافير عماله تزقزق شايفه سمع العصافير بحبك حب عباده ولا تقول له انا بعبدك والعصافير تلاقيها بتقول لهم جاتكوا خيبه لان كل حاجه بتسبح يا اخوان كل حاجه بتقول لا اله الا الله كل حاجه بتوحد اسمع كده سل الواحة الخضراء والماء جاريا سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهاد الصحاري والجبال الرواسيا سل الزهر مزدانا سل الروض والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا اسألوا الأنسام والأرض والسماء اسألوا كل شيء تسمع التوحيد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثاني من غير الله كل حاجة بتغار على التوحيد وعلى التسبيح العقيدة مهمة يا اخوان يا اللي انت اتعلمت عقيدة لو ما طبقتش عقيدتك ناقصة واللي هيفصل العقيدة عن الأخلاق يبقى راجل عنده جهل وأنا عارف إن كل أحبتي ما بيفصلوهاش ما نفصلش يا أخوان لأن الجهل ده مشكلة المشاكل أبشع حاجة يقع فيها الإنسان وخلق زميم سيء يبعده عن مكارم الأخلاق إنه يجهل إنه يجهل أو يجهل عليه يعني ده, ده, ده مسألة خطيرة إذا جهل عليه فبسببه فهو أيضا في مساوئ الأخلاق إذا كنت أنا السبب في اللي بيحصل يبقى أنا على سيء الأخلاق وأريد من الله أن يخلصني من هذا الأمر ولذلك الجهل ده خطير مزموم فيه ناس بتشيل ومش فاهمة قال الله وقال الرسول لكن مش عارفين مش عارفين يحطها امتى يطبقوا امتى ويسكتوا امتى والله العظيم أنا لو تحدثت عن فضيلة الشيخ محمد حسان في حاجة معينة النهاردة أنا هستأذنه فيها الحلقة الجاية رسالة أبكت هذا الرجل الفاضل أرسلت له رسالة ففكرت إنه ما بيردش عليا فزعلت في نفسي لا ما بزعلش والله عمره ما بزعل منه لأن عارف وقته عامل إزاي فوجئت في يوم الافتتاح جالس معايا يقول لي يا شيخ أيمن اعذرني أنا ما ردتش عليك لأن كنت بعيط من ساعة ما قرأت رسالتك مش عاوز أقول أنا عملت إيه بعد ما خرجت من عنده وقعدت بره ثلاث أيام يبكي وبعدين يبعت رسالة في الآخر ناس فاهمة بتعمل إيه ناس بتطبق اللي بتقوله والله العظيم اتعلمت من هذا الرجل كثير لا رياء ولا سمعة ولا نفاق والله لو قال لي اجلس في أطراف الأرض لا تتحدث ولكن اخدم الدعوة لفعلت ومش هيدخل في قلبي حاجة قلت لك أصل أنا لو قعدت في المصلية وصادق وأنا بسجد هتوصل هتوصل يا عالم هتوصل وأمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الأخبار يا أصحاب الكلام المقطع كنت بتكلم في حاجة اسمها كسبنا صلاة النبي شريط فتكلمت في منطقة بقول يا أخوانا النبي محمد ليس ككل البشر في التعاملات معه ولا يظن البعض أنني أريد أن نؤله رسول الله كتبوها عني الشيخ أيمن بيقول لما قالوش الشيخ أيمن حتى الله أعلم الشيخ أيمن بيقول نحن لا نريد أن نقلد رسول الله رحت سمعتها بسرعة لقيتني قايلها نحن لا نريد أن نؤله فرسول الله بشر نعم رسول الله خلق من طين لكنه ليس مثلنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أقيلت في حق أيمن صدح يبقى مش زيي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تقولونني أمرا على رسول الله سامحكم الله أنا أريد من الناس جميعا وأنا أولهم أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع إلا أن أذكر نفسي بهذا الأمر مثل وقوفك يوم العرض عريانا مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا الباب لا يغلق لانك تقول لي انت غلطان وانا اقول لك حاضر تحت امرك وانت برضه اقبلها مني اهو يا اخوانا هدهد عاوز يعدل مسار امه يصحح عقائد الناس لقد جمعت الكثير والكثير لهذا الهدهد لكنني الان اقول نتعلم كصحافة أنا ماليش دعوة بالصحافة لأنهم كلهم حبايبي بخاف منهم صراحة وبحترمهم إن إحنا ننقل الأخبار الصادقة من غير ما تقطع إن إحنا نقف عند الكلام بفهم لأن بعض الناس للأسف الشديد يجلسون أمامنا الآن بعضهم وقليل جدا وأسأل الله أن يكون كل الجالسين من أهل الخير والتقوى يا رب أن تؤلف قلوبنا على طاعتك وأن تجمع بيننا على سنة النبي محمد وأن تجعل الجميع من يوافقني ومن يعارضني من أهل الجنة يا رب يهديني وإياكم جميعا بعض الناس أرادوا أيضا أن يأخذوا خبرا من الأخبار حين تكلمت عن عيون الدمار الشامل قلت لكم يا أخوانا القناة دي قناة محترمة جدا ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجامل أحد من الأفاضل أحد على حساب الدين مش ممكن إياك أن تظن أن فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد حسان يترك واحد مثلي يخطئ في عقيدة إلا إذا كان فهم هذا الرجل العظيم إن شاء الله ولا أزكي أحدا على الله إنه هيقول لي ده صح أقول له حاضر ده غلط أقول له حاضر وإنت نفسك والله ابعت عيل صغير عندك وأسأل الله أن كلهم يكونوا رجال أي ولد صغير عندك يقول لي انت غلطان اقول له حاضر انما نجهل لا ما نعطلش الدعوه في اصول الجرح والتعديل رايت رساله كده مكتوبه على ال يوم عملت عيون الدمار الشامل فبعت بقى اخ لينا وحبيب اسال الله ان يكون قاصد خير وانا احسن الظن فيه والله احسن الظن فيه بعت يقول ايه لما انتوا عندكم عيون دمار شامل كده هو مش مصدق الكلام اللي انا بقوله ما توجهوها لإسرائيل ما احنا هنا بقى بنقول العقيدة مهمة اه جدا بس الفهم مهم جدا جدا عيون الدمار الشامل اللي قلنا عليها الراجل اللي وقع الناس من على واللي قلب مش عارف ايه بالعكس بقى ده موت واحد ازاي موته موته نقول لك سبب من الاسباب انت مش عرفك ان هي الله اعلم لكنها بقدر الله صادفت في الوقت ده اصابت في الوقت ده فاسمع رحمن الله وإياك بعد يقول ما توجهوا عيون الدمار الشامل يا سلام عليك يا هدهد لما تتناقش صح وتتكلم صح وتنقل الأخبار صح وتفهمها صح لأن الواحد لما يجهل المسألة تبقى خطيرة يعني في واحد بيقول كده كلام جميل قوي عن الحمار بتاعه بيقول الحمار ده لما ينطق كان في حمار اسمه حمار الحكيم فبيقول ايه وقال حمار الحكيم يوما لو أنصف الناس كنت أركب فجهل صاحبي فجهل فجهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب انا اقول للي قال لي وجه عيون الدمار الشامل واحد اتصل بيا برضه يستهزئ ويقول لي ما تقول توجهها يا خال اسرائيل وطبعا راح قايل لي كلمتين كده وقافل ما اعرفش هو مين فقلت له يعني سبحان الله طب عايز افهمك طب افهمك ازاي لازم افهمك هنا بقى ما انا مش قادر ارد لان ده توابع الحلقه اللي فاتت اوجهها لاسرائيل يا سيدي ماشي هاخد الاخ اللي هو بيوقع الناس ده واعمله كده ايه كام خمسة ستة كده واعملهم على حرس الحدود هناك ونبدأ نوجه يا فلان سقط لفلان ما احنا مش فاهمين ضوابط مسألة الحسد والعين الحسد والعين يا اخوانا له ضوابط وانا كنت عاوز اكمل بس الحلقة دي جت عابرة عشان نوضح مفاهيم خاطئة الناس بتبثها بين الناس الحسد والعين له ضوابط الحسد كله من القلب ويجب على الإنسان وعلى الحاسد أن يتحرك هو بيتحرك بإيده او بالكلام او بالورق اللي بيوزع او مش عارف ايه ده بيتحرك لازم يتحرك لازم ايديه تمتد ده اسمه حسد انما العين ممكن تصيب بالنظر واحد يقول لي طيب هجيب لك شارون ونقعده قدام الحسد نشوف هيعمل فيه ايه ممكن ما يعملوش حاجة بل أغلب الظن إن هو مش هيعملوا حاجة ليه؟ لأن الحاسد وصاحب العين الشيطان بيعينه على الفساد لكن هيروح يعين شيطان على شيطان الشيطان يعين نفسه على شيطان ما ينفعش ده الجن والشياطين هي اللي بتعين صاحب الحسد وتدفعه روح اغتابه روح نم روح يبقى هو الشيطان يساعد على واحد تاني فإذا قلت لي عاوزين نوقع أهل الكفر كلهم بعيون الدمار الشامل هقول لك ليه ليه هتقول لي عشان نصيبهم بمفسدة ونصيبهم بسيء هو في أسوأ من إنهم كفرة هتجيب لهم إيه أكتر من كده هو إحنا مش عاوزين ن- ليه نفهم كلام النبي محمد يا صاحب العين الد- الدمار الشام تعالى بص لفلان هيجيب له سيء إيه هيقطع رقبته إن الأسوأ من قطع رقبته أنه يكفر بالله إن الأسوأ من إصابته في حادث أنه يكفر بالله إن الأسهل من إنه تتدمر البيوت على دماغتهم كلهم إن هو كافر بالله اللي إحنا عاوزين نفهم يا إخوانا المسألة هنا خطيرة والله العظيم ما تزعلوش إن أنا النهاردة بتكلم ب- لأن عاوز أخلص من الحكاية دي النهاردة هأغلق هذا الباب والله لو جه واحد يعني فعل ما يفعل أي شيء يقوله أي شيء يتكلم فيه لن أتكلم في هذه المنطقة مرة ثانية مش هرد عن نفسي خالص والنهاردة ما بردش عن نفسي أنا برد عن دين أدين لله بمنهج أهل السنة أدين لله بأنني على طريق النبي بإذن الله إلى الجنة بأخي وعالمي وأستاذي وأحبتي يدفعونني أختم أيها الأحبة كلمتين وبس اسمع الموعظة ديت يمكن تفكرنا تاني بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أين الأجدد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء كل لحقوا بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات واقفا لأمر الله لا تكل أهلي ومالي لا تكن أهلي ومال ورفاقي وعيال شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ملئت بنا الملائكة وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات نشتكي هذا لله تركنا ديارهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن قلنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت أعترف بالخطأ واعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله أقسم بالله أحبكم جميعا في الله وأنا بأقسم على الهوى مباشرة بحب حتى اللي مختلف معايا يا أخي أنا قلبي كده وأسأل الله العفو والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته